لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حبي لسه باين عليا وله اخبي ويعيش فيها وبشوق بناديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها الجنة قدامي فيها كل احلامي ازاي انا داري اجواء عايش فيها ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فأولئك هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا ترى مين الكسبان ومين الخسران المعنى ده معنى مهم قوي لأن اللي بيكسب هو اللي هيكسب في الآخر لأن اللي هيربح هو اللي هيربح في الآخر ولأن الخسران اللي هيخسر آخرته وكمان في ناس هتخسر دنيتها وآخرتها ربنا بيقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة في, نخ في ناس بتخسر دنيتها وآخرتها وفي ناس بتكسب الاتنين بيبقى عنده ثواب الدنيا والآخرة لانه عند ربنا سبحانه وتعالى لان قلبه متعلق بربنا سبحانه وتعالى فعند الله ثواب الدنيا والاخره تعالوا نتعرف على الجنه دار الفوز المبين دار الفوز العظيم دار الفوز الكبير زي ما القران وصفها لنا تعالوا نشوف اللقطه دي مع سيدنا حرام ابن ملحان سيدنا حرام ابن ملحان كان يبقى خال سيدنا أنس ابن مالك وسيدنا أنس حكى لنا قصته القصة في صحيح البخاري ومسلم إن في مجموعة من الناس جم للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه إنه يرسل إليهم مجموعة من الصحابة عشان يعلموهم القرآن ويفقهوهم في الدين وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم اختار مجموعة من سبعين رجل حفظة للقرآن علشان يعلموا الناس القرآن ويعلموا الناس تعاليم الإسلام وكان الصحابة وهنا لقطة مهمة قوي كانوا بيعملوا ايه القراء دول العلماء دول حفظة القرآن دول السبعين راجل اللي النبي اختارهم دول صلى الله عليه وسلم كانوا يطلعوا في النهار يحتطبوا ما كانوش بيشتغلوا بالدين ما كانوش تجار دين ما كانوش بيبذلوا القرآن للدنيا كانوا الصبح يطلعوا يحتطبوا ويجيبوا رزقهم وطعامهم وشرابهم وكمان يتصدقوا على أهل الصفة اللي هم المساكين اللي كانوا بيقعدوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فعلا فرسان بالنهار رهبان بالليل كانوا فعلا علماء بمعنى كلمة علماء بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يروحوا للمكان المتفق عليه علشان يعلموا الناس وهم في الطريق طلع عليهم مجموعة وقتلوهم قتلوا السبعين واحد ومنهم سيدنا حرام ابن ملحان جاله واحد غدر خائن وطعنه في ظهره فلما طعنه قال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة اللهم بلغ نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي وخرج على الصحابة يقول لهم إخوانكم قتلوا قتلوا بطعنة غدر وإنهم قد قالوا اللهم بلغ عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء العظماء اللي قتلوا بغدر غادر واللي نحسبهم من الشهداء هم دول اللي فازوا وفازوا لأنهم حققوا معنى من معاني دخول الجنة من أسباب دخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من قال رضيت بالله ربا وأنا بحب أن أنت تقعد تمدها كده وأن أنت تمديها عشان تستطعمها وتحسها لأن الواحد ساعات كده بيبقى عايز بلسم الرضا ده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال وجبت له الجنة قلوبهم كانت راضية عن ربنا سبحانه وتعالى عشان كده فازوا بالجنة في أسباب كتير قوي بنبلغ بيها الجنة وفي حاجات برضو مخيفة جداً اللي بيقع فيها بيحرم الجنة واحنا ما بين الكسبان والخسران هنعيش في حلقتنا دي اول حاجة لازم علشان تبلغ الجنة لازم تحقق الشرط ربنا قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ليك الجنة جنة المأوى جنة الخلد بشرطين تعمل تريليون تريليون تريليون حساب لربنا سبحانه وتعالى تخاف مقام ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال لنا ان العز والتمكين والرفعة للمسلمين بمقدار خوفهم من ربنا سبحانه وتعالى ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رب العزة في الحديث القدسي إن ربنا بيقول لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين فإن أمنني في الدنيا يعني يا عم كلنا هنخش الجنة وسيبك انت المسلمين كلهم بفضل الله بس قول لا إله إلا الله وموت عليها وهتخش الجنة ما تخافش فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا يا رب استرنا يا رب تقبلنا على ما بنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا كلنا خطايا وكلنا ذنوب وكلنا عيوب وخايفين نقابلك بذنوبنا دي يا رب فرب اقبلنا على ما بنا يا رب إنا نخاف إن عصيناك من هول يوم عظيم لو كنت خايف وخايف من مقام ربنا سبحانه وتعالى ربنا يأمنك يوم القيامة ويدخلك الجنة فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة عارفين قصة الراجل اللي حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته راجل كان مسرف جدا على نفسه كان بيعمل ذنوب تقيلة جدا جاء ساعة ما السكرات راح قال لولاده أنا لو مت هاتوا جثتي واحرقوها وطحنوها وبعد كده ارموها في الهواء ارموها في البحر ارموها لأن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين طبعا هو بهذا جاهل لأنه ما يعرفش أنه البعث والدار الآخرة عالم تاني خالص هو فهم ان هو لو طحن وان هم لما يرموه جثته بالطريقه دي انه كده خلاص امن يبقى كده هي ليتني كنت ترابا يبقى هو خلاص كده فجمع الله عز وجل جثمانه جمع جسده وساله ما حملك على هذا انت ليه عملت كده انت ليه وصيت بكده قال مخافتك يا رب عشان خايف منك يا رب عشان خايف تعذبني يا رب قال قد غفرت لك بمخافتك لي قد غفرت لك فربنا غفر له عشان كان يخاف مقام ربه فأول شرط إن أنت تخاف تخاف إن عصيت ربك عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الأمر الثاني إنه ينهى النفس عن الهوى ينهى نفسها عن الهوى يعني إيه؟ يقول له نفسه لا نفسك بتقول لك افطر وانت عايز تصوم نفسك بتقول لك نام وانت المفروض تقوم نفسك بتقول لك اتكلم وانت المفروض تذكر نفسك بتقول لك ارتاح وانت المفروض تبقى عارف ان اول الراحه عند اول قدم تضعها في الجنه قول لنفسك لا تتحكم في نفسك وما بتبقاش عبد الهواك وبيها تبلغ الفوز العظيم الفوز الكبير الفوز المبين واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى مين الرابح مين الخاسر تعالوا نشوف مين في الفرقتين هنكون منهم يا ترى من الرابحين ويا ترى هنبقى والعياذ بالله من الخاسرين تعالوا نشوف الكلام ده بعد الفاصل وأعيش فيها وبشوق بناديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها وأعيش فيها وبشوق بناديها وفي ليلي ونهاري ورجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنقول من الرابح من الخاسر مين اللي فينا هيكون الكسبان مين فينا الكسبان وفي مين فينا هيكون الخسران الكسبان المؤمن الصادق اللي بينهى نفسه عن هواه اللي بيقول لنفسه لا اللي بيعمل تريليون تريليون حساب لربنا اللي بيخاف مقام ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخشى الله وبيتقه المؤمن الحق الصادق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفه إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة الصدق إنما المتلونين هم الخسرانين المتلونين أصحاب الوجوه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة الكسبان هو اللي فهم درس الدنيا صح فأعد ليه آخرته من دنيته وعرف إن الدنيا ما هي إلا دار ممر ليست بمستقر والخسران اللي للأسف الشديد ما فهمش الدرس ده النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس وأصناف من الناس دول بتتحرم عليهم الجنة دول اللي في الخسران الم- المبين دول فعلا اللي خسروا كل حاجة قال لنا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مش هيهوب ناحية الجنة دول مين دول لا يدخل الجنة قتات مش فاهم حاجة ايه قتات دي قتات يعني نمام مين النمام اللي بيسعى في الوقيعة بين الناس اللي يروح لده ويقول له والله انا ما كنتش عايز اقول لك بس هو فلان كان بيقول كذا كذا كذا كذا كذا وقال فيك كذا وكذا كذا بس ما تقولش لحد ويفسد ذات البين بين هذا وذاك اللي ينقل الكلام والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير من الصلاة يا صلاة عماد الدين والصدقة اللي هي برهان الإيمان وقال خير من الصيام اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له ملوش زي ده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي بيه خيرية الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ألا أقول لك على حاجة أحسن من دول كلهم إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة مش بتحلق الشعر مش موس بيحلق الشعر وإنما تحلق الدين إنما مين اللي بيفسدوا ذات البين بين المسلمين وبين الناس بعضها ببعض دول مش هيهوبوا ناحية الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع قاطع يعني قاطع رحم والرحم يا جماعة اللي هي الدرجة الأولى من الأقارب يعني طبعا الأب والأم دول بر والدين طبعا الإخوة والأخوات طبعا الأعمام والخلان والخالات والعمات دول الدرجة الأولى وبعض أهل العلم بيقولوا طب وولادهم يدخلوا فيهم ممكن لكن الدرجة الأولى دي اللي فيها صلة الرحم وصلة الرحم دي اللي بتزيد العمر بركة واللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل بالرزق وبيكفر عن العبد الذنوب التقيلة جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أذنبت ذنبا كبيرا أنا عملت بلوى سودة في حياتي قال هل لك من أم قال لا والدتي متوفية قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها فالعلماء قالوا إذا بر الوالدين وصلة الأرحام أعظم أسباب تكفر سيئات العباد والعكس عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام أشد الذنوب عند ربنا سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة قاطع وفي أربعة بتتحرم عليهم الجنة وبيحرموا من الفردوس اللي هو أعلى الجنة أربعة مين هم المشركين والعياذ بالله طبعا والمتكبرين ومدمن الخمر والديوث الذي يقر الفساد في أهله الأربعة دول ما بيشوفش حاجة اسمها فردوس الأربعة دول بيحرموا من الجنة المشركين طبعا معروف انه حرمت الجنه على المشركين والمتكبرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن اشد حديث يمر عليك في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال من كان في قلبه مثقال ذره حضرتك الذره دي بتشوفها تحت الميكروسكوب يعني حضرتك لو الناس كلها وقفت وقالت لك ده انت راجل متواضع جدا ده انت راجل حبوب حتى ده انت ما فيش احسن منك وحضرتك طبعا لا لا لا لا كبر مين وبتاع ايه لا لا لا انت مش كده خالص انت اخر حد تتوصفي بالوصف ده بيقول من كان في قلبه ذره من كبر لا يدخل الجنه حرمت عليه الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر عشان كده الصحابة قالوا مين اللي بيعمل العمل ده يعني ايه كبر فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور لما قال له طب انا بحب البس شيك يعني بحب البس حلو وبحب ان انا يعني اكل كويس اعيش حياتي ده كبر قال ليس بذلك قال الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ويا ريتها غمط الناس وخلاص عشان كنا فهمناها غمط الناس يعني ان انت بتحتقر الناس وحاسب نفسك حاجه وعندك نرجسيه كده وبتبص للناس وبتمشي على الارض يا ارض تهدم عليك يا قد يعني انما المشكله في بطر الحق يعني ايه بطر الحق يعني الحق قدامك وانت عارف السكه منين وبتدي له ظهرك بتبقى عارف انك المفروض تمشي ازاي وبتعمل نفسك مش سامع وبتعمل نفسك مش شايف وبتعمل نفسك انه الموضوع ده مش موضوعك بطر الحق وغمط الناس دول هم الخسرانين بجد دول اللي مش هيهوبوا ناحية الجنة مين كمان اللي هيحرموا من الفردوس قلنا المتكبرين وقلنا المشركين وقلنا مدمن الخمر النبي قال صلى الله عليه وسلم ان الراجل السكير اللي يموت على كده والعياذ بالله بيشرب من حاجة اسمها طينة الخبال ايه طينة الخبال دي عصارة اهل النار عصارة اهل النار والعياذ بالله اللي بيدمن الخمر اللي بيسكر اصل الشرع ده والدين ده جه يحافظ على خمس حاجات منها عم عقلك لان الشرع ده والدين ده بيجل جدا عقلك بيقول افلا يتفكرون بيقول قل هاتوا برهانكم بيقول افلا تعقلون فلما انت تذهب عقلك وتعيش في الوهم وتعيش العالم الافتراضي تبقى ما فهمتش يعني ايه اسلام وعشان كده تتحرم عليه الجنه والصنف الاخير الصنف الديوث والعياذ بالله اللي بيقر الفساد حد حكى لي قصه مؤلمه قوي بيقول لي في احد الجامعات الخاصه حصل انه اكتشفوا ان بنت والعياذ بالله كانت في بيت من البيوت السيئه بيوت الدعاره واتقبض عليها و- وبالتالي رفع امرها الى اداره الكليه فبدورهم رفعوا الامر الى ولي الامر استدعوه وكانت البنت مش جنسيتها مش جنسيه مصريه كان الكلام ده في احد الجامعات المصريه المهم است... ب- إيه، استقدموا الرجل الراجل اللي بيحكي لي القصة أحد شهود العيان بيقول إحنا كنا مجهزين نفسينا والحرس بتاع الكلية إن الراجل أول ما هنقول له الموضوع هيروح مطلع مسدس يضرب البنت ح... هيمسك في رقبتها يخنقها هيحصل مشكلة كبيرة جدا فجبنا الحرس وبدأنا نتأهب للموقف فاللي حصل الإدارة استدعت الراجل فأول ما قالوا له بنتك بتعمل كذا كذا كذا كذا كذا قالوا فيها إيه يعني؟ إيه التخلف اللي أنتوا عاملينه ده؟ جايبني على ملاوشي علشان خاطر تقولوا لي إن بنتي كانت بتعمل كده حريتها وتعمل اللي هي عايزاه. عادي جدا الديوث الذي يقر الفساد في أهله للأسف الشديد ده عمره ما هيشوف طعم الجنة ولا يدخل الجنة وهو ده الخسران عشان كده أنا عايزك تكسب وعايزك تفوز وعايزك تبقى على شاكلة حرام ابن ملحان اللي قال فزت ورب الكعبة عايزك تركز وعايزك تركزي عايزين الأعمال اللي نبلغ بها الجنة دي هي دي تبقى مشروع الحياة هو ده أكبر همك هو ده اللي شغلك عشان تنال الفوز المبين تنال الفوز العظيم تنال الفوز الكبير أصحاب الجنة هم الفائزون
لما بفكر فيها بسرح ديرارا باباراباب وياخدني شوقي ليها افرح ديرارا باباراب واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى ديرارا باباراباب لكن في قلبي حبي لسه ديرارا باباراب باين عليا وله اخبي ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها